قلبي وكياني يا مصر أفديك بروحي و...
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء آه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير لقاء مفتوح مع حضراتكم النهاردة ومن أجل أن نواكب الحدث الموجود الآن نواكب مليونية الشرعية والشريعة الموجودة الآن في ميدان الجيزة في ميدان النهضة على وجه التحديد أمام جامعة القاهرة آه، في طرفين الآن مشاهدينا الكرام محتاجين أن احنا نتكلم بهدوء محتاجين أن احنا نضع الأمور في نصابها محتاجين أن احنا نتكلم ونقول البلد رايحة على فين هناك فريق في التحرير معتصم وأعلنوا الاعتصام أمس وقالوا إحنا الأمر سيتصاعد والأمور ستتصاعد والمطالب ستتصاعد إلى أن تصل إلى العصيان المدني وأعلنوا أن بداية العصيان المدني هيبدأ يوم الثلاث الثلاثاء القادم من خلال حجب بعض الصحف وبعض القنوات الفريق الآخر مليونية الشرعية والشريعة آه، بيقولوا إذا كان هم مليون إحنا خمسة مليون آه، الفريق التحرير معارض لقرارات الرئيس ومعارض على وجه التحديد للإعلان الدستوري ودخل معاهم بالمرة اليومين دول وبدأوا يتحدثوا مسألة الدستور قال لك ده في سلق للدستور الفريق الآخر فريق النهضة بيتكلم عن التأييد الكامل لقرارات الدكتور محمد مرسي وللإعلان الدستوري وللدستور وإن بيدعو الناس للتصويت به نعم خلال الفترة القادمة لأن الرئيس إن شاء رب العالمين سيتسلم مسودة الدستور في حاجة بس عشان نبقى واضحين الأمور واضحة بالنسبة لنا الحاجة اللي تمت في آه، الدستور في اللجنة التأسيسية حاجة اسمها مسودة الدستور مسودة الدستور دي المستشار حسام الغرياني والفريق في اللجنة التأسيسية بيسلموها للدكتور محمد مرسي فالدكتور محمد مرسي بيشوفه بيعرضه على الاستفتاء بعد اسمه مشروع للدستور فهم سلموه هيسلموه النهاردة أو يعني في هذا التوقيت هو كان محدد الساعة 4 ولكن محدش يعرف إيه اللقاء تم إلى هذه اللحظة ولا لا فمن أجل أن هو يطرحه على الاستفتاء في ميدان النهضة بيقولوا الفرق بيننا أو الفيصل بيننا هو صندوق الانتخابات الصندوق هو اللي يفصل أي أو لا انتوا مستعجلين على الدكتور محمد مرسي ما انتوا معارضين للدكتور مرسي احنا والله الراجل هيقعد اربع سنين بعد الاربع سنين هيترشح او مش هيترشح الفيصل بيننا هو الصندوق فانتوا ليه الهيصه اللي انتوا عاملينها ليه الدوشه اللي انتوا عاملينها في المجتمع ليه حاله التقسيم اللي موجوده الان في المجتمع فريق مع الرئيس وفريق بيعارض الرئيس احنا محتاجين النهارده نتكلم بهدوء محتاجين ان احنا زي ما اقول نضع الامور في نصابها من اجل ان نبين اين الحق واين الباطل اين المحب للبلد واين المضل للبلد اين اللي, اللي عاوز يبني ال- البلد واللي عاوز يهدم البلد اللي عاوز استقرار البلد واللي عاوز يضع البلد في فوضى عارمة محتاجين نتكلم ونسمع تليفوناتكم ونسمع اصواتكم معنا باذن الله ونشوف آه، رسائلكم معنا وهنفتح النهارده باذن الله زي ما عملنا يوم الثلاث الماضي وقلنا بعد مليونية اليوم اللي كانت موجودة في ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي للفريق المعارض للدكتور مرسي في الإعلان الدستوري قلنا هل يتراجع الرئيس مرسي بعد مظاهرات يوم الثلاث احنا النهارده بنكرر السؤال وجينا الرسائل ما شاء رب العالمين ايدت الدكتور محمد مرسي في قراره النهارده بنكرر السؤال لامر مهم جدا ولاشياء مهمه جدا للراي العام محتاجين يعرفوها من خلالنا النهارده ودي ثقه بفضل الله رب العالمين ان يعني كانت حاجه جميله لما وثقوا فينا يوم الثلاثاء الماضي وحبوا يشوفوا نبض الشارع ونبض الناس من خلال برنامج مجلس الرحمة ومن خلال قناة الرحمة النهاردة الأمر بيتكرر ولكن الأمر بقى مختلف قلنا كانت شخصيات معينة بتتابعنا الحلقة الماضية ومحتاجة تسمع نبض الناس النهاردة في آه، شخصيات معينة من أجل الرأي العام من أجل الرأي العام محتاجين يسمعوا آه، هم اللي موجودين في ميدان النهضة فقط هم اللي بيأيدوا دكتور مرسي ولا الناس اللي في البيوت ولا الناس اللي في البيوت معترضة ولا يبقى كل اللي بيأيد الدكتور مرسي هم في ميدان النهضة واللي معارضين هم اللي موجودين في البيوت محتاجين نعرف ونقول بعد مليونيات التأييد النهاردة لقرارات الدكتور مرسي هل يتراجع الدكتور محمد مرسي عن الإعلان الدستوري ده اللي احنا هنسمع حضراتكم وهنشوف رسائلكم معنا وبقول لابد ان يبقى في تفاعل لان تفاعلكم معنا النهاردة هيبقى عليه أمور كثيرة احنا النهاردة مشاهدينا الكرام في بداية هذا اللقاء بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق ازي حضرتك الله يبارك في عمرك منورنا ربنا يبارك الله فيك يبارك فيك ربنا يا فضل.
يكرمك ومعنا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك الله يكرمك آه، هبدأ مع حضرتك فضيلة الشيخ عبد الخالق وفي البداية بنقول يا رب احفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها اللهم آمين.
واحفظها من كيد الكائدين ومن اللهم حقد آمين.
الحاقدين ومن حسد الحاسدين يا رب اللهم امين اللهم واحفظ مصر من التقسيم يا رب اللهم امين اللهم آمين.
عايز يعني ابدا مع حضرتك كده من البدايه شعور حضرتك النهارده على مليونيه تأييد قرارات الرئيس في ميدان النهضه بمحافظه الجيزه
آه، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، بداية يعني أنا بس بتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يسلم بلادنا من كل سوء يا رب اللهم سلم بلادنا من كل مكروه يا وسوء رب يا رب آه، حضرتك استاذ ملهم وانت بتتكلم بتقول هل يا ترى ال- ال- ال- المليونيه النهارده آه، فرد عضلات او يعني استظهار قوه عضلات نعم.
لا ليس الامر كذلك في وجهه آه.
نظري على الاطلاق انما اذا كان هم بيقولوا كده فاحنا أنا عايزين ب- نرد أنا على برد كل كلمه حضرتك بتتقال إن هم شاء بيرد الله.
حضرتك هم مش نعم.
بيقولوا في راي وفي الراي الاخر طبعا طيب اين نحن من قولنا من قول الله عز وجل تعالوا الى كلمه سواء الى كلمه سواء نعم.
يبقى اذا هذا مجرد لما ظهروا للعالم في جميع ال- المحطات التلفزيونيه تسمع حضرتك تقول لك هذا راي الناس هذا راي الناس هذا آه.
راي الناس اذا اخذناه بالقياس اللغوي انه يعني الناس ويقصد بها الجزء الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا لكن هو يعني اقنع الناس وكان اللي في التحرير هو ده كل الناس لا مش هو ده كل الناس زي ما كانوا بيقولوا علينا في الاول ان مش انتوا كل الناس وليست المسألة مسألة حصر عددي إن النهاردة في خمسة مليون ولا ما فيش مليون لا إنما هناك رأي آخر نعم هناك رأي آخر غير الموجود فعلينا إذا أن نستمع بس على الجميع على الجميع أن يخلص لله عز وجل وأن تكون مصلحة البلد هي, هي الأول والله الذي لا إله غيره لو أخلص الجميع لله إنما حينما يأتي إنسان يعني حتى في أستاذ ملهم في فن الحوار ما ينفعش إن أنا أجي أقعد معاك أقول لك إيه، أنا جاي عشان أقنعك جاي عشان اقنعك معناها ايه ان انا اخدت قراري ان انا كلامي هو اللي صح وان انا جاي مستجمع كل القوة عشان أفرض رأيي.
اقنعك يبقى ده مش حوار فاذا ي- يقول ابتداء لن نجلس اذا انت هناك مخطط لتدمير البلد نعم انما تجلس تتفاوض التفاوض معناها احنا عندنا القول اللي اتربينا عليه كلنا قول سيدنا الامام الشافعي قولي خطأ ولكنه يحتمل الصواب وقول غي- غيري صواب ويحتمل الخطأ.
الخطأ. فهكذا نكون يجب يجب الآن الآن يعلم العالم كله أنه لا أن أن مصر ليس رأيها والذي في التحرير فقط ولكن هناك آراء أخرى كم العدد أنا والشيخ علاء لسه جايين من هناك يعني حقيقة المشهد في غاية السعادة نعم في غاية النظام والله في غاية السعادة أن أنا أقول وفي غايه السلميه وفي غايه ما- السلميه نعم.
يعني آه، يعني لعل بعض الناس تزعل مني انا لم ارى شابا يشعل سيجاره نعم دول ميدان الت- ده ده ده في ال- عند الجامعه يعني شيء الا وجدت شاب وح- بعد ما ابتعدنا بعيد قرب ميدان الجيزه ولا ذهب- وذهبت اليه والحمد لله قلت له ارجوك ما تولعش السيجاره خلي المشهد كده هذا المشهد الرائع بهذا الجمال آه، فنرجو ان احنا ادي راي وادي راي اخر لابد كما قال شيخنا الشيخ محمد حسن امبارح في خطبه الجمعه وبنقول للجميع لابد من التفاوض تفاوض بشرط شرط ان احنا ننسى حب الكراسي الصراع الان يا استاذ ملهم صراع حب كراسي نعم.
وانا مش عايز دنيا.
اقسم اي والله العظيم انما لو وضعنا البلد امام نصب اعيننا الذي يجرح في ميدان التحرير من من, من الجنود هو ابني واخويا والذي يجرح من الشباب الصغير شاب 12 سنه 12 سنه ده يطلع يحدف طوبه ولا يحدف بليتوب ده ليه؟
مم.
ده ايه الفكر اللي عنده اما يجي آه، الاستاذ الاعلامي الكبير محمود سعد عيب عيب انه يخاطب نصف الامه يقول انتوا بتجوا كده
مم.
والباقي بيجي كده لا انا بقول له يا استاذ محمود سعد احنا بنيجي كده
الله بنيجي كده مش عايز اشاور بايدي اقول التاني بيجي ازاي مم.
مش عايز عيب انا ما اعملهاش لان انا لا ارتضيها لان ديني يلزمني احنا ما نجيش كده اذا كنا نيجي كده لله بس نطيع لله عز وجل فمش ممكن هذه الجموع الان في الاسكندريه في اسيوط ليست فرض عضلات انما هي اعلان الصوت ان احنا لستوا وحدكم على الساحه ادي الشعب الشعب بقى اللي في البيوت يقول لك لا ده اللي في البيوت بالملايين آه، دعوا الصندوق يفصل أليست هذه ديمقراطيتكم يعني أتلك بضاعتكم ها ردت إليكم تقول الصندوق فلينزل يا أستاذ ملهم بيقولوا إن الدستور اتسلق اه هذه القوى اجتمعت وقالت انها عايزه تعمل دستور في 10 ايام يعني أ- ايهم ايهما بقى اللي بقى مسلوق مم.
ابو 10 ايام ولا ابو 6 شهور نعم عشان بس نشوف توجيه فكر الناس ازاي الاستاذ وائل الابراشي معلش لما جم قالوا له لن ترسل من آه، خارج الم- ده مدينه الانتاج الاعلامي وتعالى تروح لازم داخل مدينه الانتاج الاعلامي صغيره بس قال انتوا مش عارفين الاستوديو استوديو نقله عاوز ست اشهر وانت عاوز تطور بلد في 14 اشهر بتحاسب رئيس مم.
يبقى نقل استوديو بتقول ده مش اقل من ست اشهر انما عاوز دوله بكاملها بمشروعات اسكان ما هذا التوجيه لماذا نوجه عقول الناس لتدمير هذه البلده تعالوا نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض اللي في التحرير ابناء مصر واللي في ميدان النهضه ابناء مصر ولنخلص لله عز وجل يا رب اللهم امين اللهم ولنخلص لله سبحانه وتعالى آه، شيخ علاء آه، جزئية ان احنا يعني لو اخلصنا النية آه، لحتسير الامور للافضل باذن الله رب العالمين ولكن المشكلة دلوقتي ان ال- آه، آه، آه، يعني نبض الشارع في آه، القوى الليبرالية بيقولوا احنا مش قابلين التيار الاسلامي احنا مش قابلين الاسلاميين لانهم بي- بيقولوا كلام غير آه، الواقع بي يعني زي ما بقولك ايه بيجيبوا الشريعه والشريعه ملهاش علاقه بما يحدث في ميدان التحرير. طيب ال الاسلاميين والتيار الاسلامي لا يقبل بميدان التحرير. فاحنا الان في مشكله كبيره. هناك فجوه كبيره بين ميدان التحرير وميدان النهضه الان، ماذا نفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا بعقل واحد لا جميعا على عقل واحد أبداً.
بتفكير واحد ولا يورط في العقل.
أي شيء من الأشياء في أي شيء من الأشياء جعل الله تبارك وتعالى الناس بعضهم فوق بعض نعم.
صح كده؟
نعم. نعم.
طيب الكلام ده في أي شيء من الأشياء أنت عشان تقول دخلوا الشريعة ليه أو ما دخلوش الشريعة ليه وأنت رافض تجلس نعم.
وانت بتقول ايه بص الكلمة واصلة لغاية فين انا عشان اجلس للتفاوض بص بص العبارة اللي فيها استعلاء فيها استعلاء فيها غرور فيها كبر فيها عجب لما تيجي تقول لرئيس جمهورية وما كنتش واحد كان بيقول الكلام ده ايام حسني مبارك عشان اقعد معاك الغي الاعلان الدستوري لا يبقى انت جاي بناء على ايه طب هو لما يلغي الاعلان الدستوري ما هذا هو مطلبك وده ط- مطلبك ان هو يتلغي ومطلب الاخرين ان هو يبقى نعم خدت بالك فانت عايز تقعد فبتقول من ابتداء لازم يلغي منين الكلام ده والله العظيم انا بتذكر في الموقف ده كده لو احنا عايزين مش هقول لك ايه يعني تعالى بقى لقواعد ومش عارف ايه يا راجل كلام كفره كانوا لسه ما اسلموش نعم.
ما دخلوش لدين الاسلام لما الناس وقفت مش قادرين يسيطروا على دعوه النبي عليه الصلاه والسلام في الداخل والسلام عليه الصلاة وقف آه، وقف المشركون حول مكة قالوا خلاص طالما مش قادرين نسيطر عليه من الداخل مش عايزين الدعوة دي تخرج بره هم فكروا في كده فدخل واحد من قبيلة دوس يقال له الطفيل بن عمرو الدوسي له تجارة له فلوس جوه مكة عايز يدخل خدت بالك نعم.
إلى أين يا طفيل قال تجارتي قالوا عندنا رجل إذا سمعت كلامه فرق بينك وبين امرأتك وأولادك و...
صلى الله عليه وسلم وخوفوا خوفوا الطفيل من مين؟ من رسول الله صلى الله وأن يسمع كلمة من رسول الله لدرجة لما خاف زي ما في بعض الناس في بعض الناس ايديها أول ما تقلب وتشوف واحد بلاية على طول انت واخد آه، آه، خلاص كهربت آه.
انت واخد بالك طب يا أخي ده انت ربنا مديك عقل ايوه ومديك عقل ما تقعد وتسمع كده ما يمكن عند هؤلاء حق مش عندك مم.
ما يمكن عندهم شيء مش عندك الشباب اول ما يشوف حد ملتحي بعض الشباب كده خدت بالك اول ما يشوف ما تعرفش بيحصل له حاله ايه بالرغم ان هو ممكن ما يكونش قابل الشخص ده لا سمعه لا عرف فكره اي يعني خليها كده بالعقل يعني فالطفيل بن عمرو الدوسي من كتر الكلام بص يا استاذ ملهم عمل ايه جاب قط وحاشى اذنه بالقط ليه هيدخل مكه يخلص تجارته ما يسمعش ولا كلمه مم.
بعدين وقف مع نفسه كده واقفة قال لها أنا رجل عاقل ولبيب أعرف يعني إيه كهانة ويعني إيه شعر ويعني إيه سحر ويعني إيه كل الكلام ده طب ما أنا أروح للراجل اللي هم مخوفيني منه ده صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم.
وسلم أسمع اللي عنده آه.
إن كان اللي عنده خير يبقى أنا أولى بيه اللي كان عنده مش خير خلاص أنا أرده قال لها، طب ما إحنا بنقول لكم ده ده كان لسه ما أسلمش دي عقلية لسه ما أسلمتش عقلية بتفكر صح أنت واخد بالك نعم.
ما تروح يا عم اقعد ما يمكن اللي عندكم عندكم صورة مغلوطة عندك صورة مغلوطة يمكن عندك صورة غير كاملة يمكن الراجل اللي انت رايح له عنده صورة ناقصة هتزود له حتة مش عنده مظبوط.
خدت بالك نعم.
ل- لمصلحة البلد روح اديها له واسمع منه عشان لما تيجي تخرج والله انا اتكلمت وقلت واحد اتنين تلاتة سمعت منه واحد اتنين تلاتة ما يمكن المبررات اللي عنده تكون مقنعة نعم.
فاعرض علي ما عندك انت ايه نعم.
اللي عندك صلى الله عليه وسلم فقرأ علي القرآن نعم ادي الحجة نعم أول ما قرأ عليه القرآن مات مالك نفسه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله كان الآن لو, لو ما كانش سمع وكان كان رجع خالص وكان حط القطن وما سمعش من النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حصل كده مش كان لم- منع نفسه من هذا الخير نعم.
نعم.
نعم.
طب لعلك انت مانع نفسك من خير الآن في بيت أي واحد فيهم ما بيحدثش خلاف ما بين عياله اكيد ما بينه هو ومراته البيت- هذا- في النهاية بيمشي كام قرار مم.
في النهايه هو قرار واحد يعني دلوقتي ناس بتقول عايزة الإعلان الدستوري وناس بتقول لا هو يمشي أنهي قرار اه الصح أنا هسأل سؤال ينفع يمشي الاثنين لا ولا لا بد من واحد قرار واحد في ال... أنت اختلفت مع مراتك في البيت مثلا في النهاية هيمشي كام قرار واحد بس.
عيالك واحد طلب طلب والتاني طلب طلب عكسه في النهاية هتمشي كام قرار واحد يعني في الدنيا كلها عند كل العقلاء هيمشي كام قرار واحد هو قرار واحد قال انا عايز اعرف دلوقتي البلد ليها كم قرار في كم راي مش هقول قرار كم راي موجودين آراء كثيرة موجود هقول رايين موجودين راي بالتأييد وراي بالايه بالاعتراض لازم نفصل ما بين الرايين ازاي افصل ما بين الرايين افصل ما بين الرايين وانت بتيجي تقول لي ايه قبل ما اقعد الغي قبل ما اقعد الغي لا ازاي قبل ما تقعد تلغي افصل هذا- بين الرأيين الجزئية دي اقف بس عندها عشان نقطة مهمة جدا اتفضل.
عشان لابد ان احنا نتكلم فيها براحتنا بعد هذا الاتصال طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا آه عايزة أشارك بس معلش ب- في كلمة واحدة اتفضل.
يعني أنا يعني عايزة أقول للجميع التحرير يبصوا على نفسهم ويشوفوا هم بقى يعني على حد اللي اللي عند جامعة القاهرة واللي غيرهم و- يعني هم المفترض ما يطلقش عليهم المفترض المفترض يطلق عليهم أحادية أو عش- أو عشرية يعني دول بحس ان هم عشرات كل واحد جنبه شويه آه، مجموعه وبيقولوا رايهم يعني هي دي الحريه والديمقراطيه ان طب يقعدوا الرئيس فتح باب للحوار يقعدوا يتكلموا ويشوفوا كلام الرئيس آه، صح ولا غلط أيوة.
لكن هم زي ما الشيخ علي سعيد بيقول يعني زي يكون واحد وزوجته آه، قالوا عايزين مثلا مشكله بينهم وهيطلقوا حوار بعد الطلاق ينفع حوار بعد الطلاق طب ما الحوار الاول وبعد كده او لا او الطلاق وبعدين يبقى في حوار يبقى في طلاق وبعدين يبقى حوار ده اللي يبقى قصدك.
في حوار آه.
وبعد كده يحصل صلح يبقى مفيش طلاق آه، آه.
مش ان هم يعملوا حوار بعد ما بعد ما ي- ما يكسروا اللي هم يطلقوا.
عايزينه مم.
بس انا عايزه اقول كده وعايزه أعر- اقول بس ال- الدكتور مرسي يعني يريح نفسه وهو ان شاء الله باذن الله يسير على بركه الله يا رب شكرا جزيلا لحضرتك اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا وبركاته وسهلا حياكم الله وطيب الله مجلسكم وجعلنا وإياكم من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة عايزة أقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين.
في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر آمين.
وأنا لا أنتمي لأي تيار إسلامي على الإطلاق أدعو الله عز وجل أن أكون من حزب الله المجادي له وهي الفرقة الناجية بفضل الله عايزة أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مصر اليوم فعيد يا ريسنا توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك اللهم اجعلها جامعة خير وأمان وسعادة وطاعة وعمل وأينما شرع الله نؤيد من والاه حتى نلقى الله جل في علاه وأنا أبشر المسلمين بفضل الله أن صفوة المسلمين أعضاء التأسيسية ورسولنا وحبيبنا قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة اطمئنوا بفضل الله ولا أحد ينزعج من الفوضى والعشوائية شيء عادي جدا جدا جدا مرحلة انتقالية فاصلة حاسمة بين عهد فاسد وعهد خير وأمان وبركة ونور على الكل حتى المسيحيين وجزاكم الله خيرا شكرا شكرا جزيلا حاجة سناء منورة دايما اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا معكم وسهلا.
ميمة بفضل ملهم أهلا برحب وسهلا.
بحضرتك وبالشيخ علاء وفضيلة الشيخ عبد الخالق منور حبيبنا ومنورنا دايما بنسعد بيه ربنا حاجة يكرمكم النهارده مصر في عيد نعم اه وبقول لي بقول للج- للناس اللي هم في ميدان التحرير الفساد اللي كان موجود ربنا اللي اللي- اللي وقعه ما ينفعش ملوش قومه تاني انتوا عايزين ايه بطلب من ع- من برابعي ياخد طيارته ويرحل بطلب من حمدين صباحي بقول له بقول له حسبي الله ونعم الوكيل لان خساره فيك النصيحه واطلب من عمرو موسى روح اقعد في بيتك خلاص كده كفايه عليك انا بقول لك بالذوق كده لان كده ما ينفعش وبطلب بقى من الاعلاميين اللي هم مش عايزين يتقوا الله السجن بقول لهم السجن مفتوح لكم يا لميس يا حديدي انت وعمري اديب وانت و- وهلا وهلا سرطان والجماعه و- وابراهيم حمالات والجماعه دول كلهم بقول لهم ال- السجن مفتوح لكم خلاص خلاص انتوا وقعتوا عايزين ايه تاني؟ ما في قعدش في امه تاني للفساد ربنا اللي هو اللي وبشكر الدكتور محمد مرسي على موقفه مع ابو العينين امس لان راحوا راحوا هو احمد بهجت آه، يعملوا مفاوضه معاه ي- بسبب الكسب الغير مشروع إن يخلي النائب العام ما يفتحش الملفات آه، الدكتور محمد مرسي رفض وقال احنا هنسلم لكم الاراضي بس ما نتسجنش بس الدكتور محمد مرسي رفض بشكره وبقول هو ده عشاننا فيك يا دكتور محمد لان لا يصح الا الصحيح اللي اتعاقب واللي سا... واللي اللي سرق واللي اخطا لازم يتعاقب في الدنيا والاخره نعم.
بقول له كده وربنا يعينك وكلنا معاك يا دكتور محمد والله والله انت منصور وكل الاسلاميين منصورين باذن الله ومصر ربنا حافظها يا رب السلام يا عليكم رب.
ورحمه شكرا.
الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ ملهم أهلا بحضرتك إذا منورنا الشيخ عبد الخالق والله الله يبارك في عمرك ويحفظك ويبارك فيك منورنا مع الشيخ علاء سعيد والله منورنا ربنا يكرمك اتفضل والله ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين آمين والله احنا كاننا في عيد احنا بنسعد كاننا في عيد كده في في عيد عايزين بس نقول للعلم- العلمانيين والليبراليين ان الاسلام موجود وفي اقاده موجوده ده كله اللي في التحرير ده لعب عيال احنا زي ما بيقضنا الشيخ علاء سعيد في السويس وبيقضنا العلامه الشيخ عبد الخالق احنا معاهم طالما في نصر للاسلام طالما في نصر الاسلام احنا معاهم ملتزمين مش ملتزمين يعني سنه غير سنة بفضل الله ال- الكبير بتاعنا الشيخ عبد الخالق والكبير بتاعنا الشيخ علاء سعيد والكبير بتاعنا طبعا الشيخ حافظ سلامه وقت ما يقولوا يمين يمين وقت ما يقولوا شمال شمال احنا معاهم في كل حته نعم ربنا يبارك وقلنا فيك اي حاجه نصر الاسلام والله احنا موجودين ان شاء الله جزاك الله خير.
وطبعا الاعلاميين الفاشلين ال- الناس الكذابين اللي مش ما يعني مش مذكورين على الخريطه يعني المفروض ان الناس ما تسمعهمش المفروض خلاص يعني الناس دي اتكشفت على حياتها الناس دي كلها فلول والناس دي كلها بتقبض وقبيضه ومعروفين ان هم بياخدوا فلوس الناس لازم تتكلم خلاص في اخره في دنيا في في حساب لازم اعمل لاخرتك عشان ربنا يكرم ان شاء الله نعم نعم ربنا يبارك فيك يا رب شكرا شكرا جزيلا لك اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ربنا يبارك فيكم حياكم الله والله أنا يعني مريضة فمرضي ما منعنيش إن أنا أشارك معاكم ألف وأفرح سلام، معاكم ألف بفرحة سلام، وهذا الحمد لله العنصر وعافاك.
الجميل شكراً.
وعايزة أقول للطرف الآخر المعارضين مش معنى إن أنا بسمعلك وبحترمك إنك تتطاول عليا ومش معنى إن أنا بعبر عن رأيي إن أنا بستعرض القوة لأن في زي ما أنتوا بتثبتوا إن في آراء إحنا لينا من حقنا إن إحنا نقول آرائنا برضه يعني انا نفسي الاعلام هاجم امبارح هجمه شرسه ان هو لازم آه، ما, ما تنزلوش ما تعملوش ده كده انت هتفرقوا مصر اشمعنى انت بقالك كام يوم معتصم محدش كلمك ليه انت مش عايز الطرف يكون- كانوا خايفين يا استاذ ملهم من الحشود دي نعم.
كانوا خايفين ان مصر كلها تطلع وانا ظني كان في الله كبير قوي والحمد لله رب العالمين والله العظيم يعني انا عمري ما يعني حسن الظن بالله ده عمرنا ما تخلينا عنه وهي دي مصر وهو ده بقى يعني كفايه بقى يعني عايزه اقول لهم بقى اتفقوا على دمكم ويعني يا ريت بقى ت- ت- ت- تدوروا بقى على انكم انتوا إيه، تكونوا بقى يعني خلاص بقى يعني ال- ال- الامر وضح والامر والمؤامره اللي انتوا عاملينها كشفت والاعلام الفاسد ومش معنى احنا نقول الاعلام الفاسد ان احنا بنتهمكم كلكم لا بس يعني خلاص بقى اللي هو عمال يدندن ويعمل وعمال يجيب الصور طول النهار طب وانت الطرف الثاني ده اللي انت عمال تقول له ما تتظاهرش ما تبصش ما تعملش ليه يعني نعم.
سبحان الله هي مصر كلها طلعت زي ما ظنينا وملايين عد بقى عندك ملايين وهو ده الشعب المصري هو ده اللي عايز كل واحد قال رأيه انتوا قلتوا رأيكم و- وإح- والمؤيدين قالوا رأيهم فنسمع بعض ومن أجل أن احنا نقعد مع بعض من أجل أن احنا نعبر من الأزمة اللي احنا موجودين فيها طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ مهنا انا عايزه اتفضلي.
اشترك لو سمحت معاكم نسعد يا بحضرتك ريت بس ت- تسمحوا لي اقول الكلمتين اللي عندي قولوا اتفضلي آه، انا عايزه اعرف يعني الدكتور مرشد عمل ايه لل- لل- للي بيحصل في ميدان التحرير يعني اقال النائب العام النائب العام اللي اللي هو يعني طلع ال- قناص العيون في ثوره يناير طلعهم براءه مش هو ده النائب العام وده كان مطلب الشباب في في- في الثوره لما هو عمله بقى هو بقى دلوقتي بقى قرار غلط عمل ايه الرئيس مرشد تاني راح آه، خد مكان راح يصيف فيه هو واهله الراجل من يوم ما مسك م- م- يعني والله يتهيأ لي ان الراجل ده ما بين- كان ما بينامش ساعه ليه ليه بيضغطوا على اعصابه ليه بيعملوا في هم هم من قبل ال 100 يوم هم معلقين له 100 مشنقه عشان يحاسبوا الراجل ع- قبل 100 يوم اللي هم بيحاسبوا فيه الاستاذ وائل الابراش اول امبارح لا حق اصلا ما قالوش بس الواحده بتحاول تحترم الكلام يقول ال- ال- ال- الدستور المسلوق دستور ايه اللي مسلوق دستور اللي قالهم ست شهور ما, ما بيناموش الناس انجزوا وبيخلصوا عشان يعملوا حاجه للوطن و- والأس- والمستشار سامح الغنى كذا مره يقول هديه للشعب المصري نعم، عايزين نعم.
هم تاني هم يعني هم ما ينفعش معاهم ال- البلطجه وال- و- و- والنظام والله لحد دلوقتي البلطجة نظام مش واحد بتاعة ما- ما- ما الإسلاميين.
اتحدش. لحد البلطجة دلوقتي مش لسه بتاعة بي- الإسلاميين اللي نقدر نقول ربنا يبارك فيكي إن إحنا ندعي لهم ونقول يا رب يا رب اهدي الناس كلها ويا رب احفظ مصر من التقسيم وإن الأمور كلها ترجع لنصابها الصحيح وكلنا نقول كلنا مصريون من أجل إن إحنا نحافظ على بلدنا من أجل إن إحنا نحافظ على أمننا وأماننا يا رب العالمين هستأذنكم مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود
مصري مصري مصر يا بلدي مصري مصري مصر